نهاد رفعت
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير الحب العطاء الخير المودة الوفاء الإيمان بالله وبما كتبه وقدره لنا كل هذه الصفات الجميلة اجتمعت في شخصية الفنانة القديرة صاحبة الصوت الرخيم لور دكاش التي رحلت عنا في هدوء وصمت منذ أيام لقد كانت فنانة عظيمة بحق وإنسانة قل أن يجود الزمان بمثلها هذا ما عرفته عنها من خلال لقاءاتي بها ومن خلال صديقاتها وأصدقائها بجمعية أصدقاء المسنين بنادي الطيران أدعوكم مستمعينا الأعزاء لنلتقي في حلقة مع الفن الأصيل وفاء لفنانة أبية النفس أحبت الناس وعشقت الفن والحياة لور دكاش
على درب الهوى فتنا ووقفنا وطلينا على درب الهوى فتنا ووقفنا وطلينا وقلنا له لسه مسكنا وليش بدرك مسافينا على ضرب الهوى فزنا ووقفنا وطلينا على ضرب الهوى فزنا ووقفنا وطلينا وقلنا له ليش نسينا وليش بدرك مدافينا بنكرمل عنب والعين بعدتنا على الرمال بنكرمل عنب والعين بعدتنا على الرمال ويفوت العمر يا زين ما ندري بيوم يا خال ويفوت العمر يا زين ما ندري بيوم يا خال وتبدل رجعنا ليش يا دربي وتبدل رجعنا ليش يا دربي وبغيره ما يسمعيش وايش ذنبي وايش ذنبي على ضرب الهوى خدنا ووكلنا وطلينا على ضرب الهوى خدنا ولدت الفنانة لور دكاش في حي سرسق ببيروت في الرابع والعشرين من مارس عام 1918 كان والدها تاجرا معروفا للأقمشة وهجرتها والدتها ولم يتجاوز عمرها عامين اكتشف والدها موهبتها الموسيقية ولم تكن جاوزت السابعة من عمرها وعهد إلى أحد الموسيقيين برعايتها وتعليمها فنون الموسيقى وألفت أول ألحانها وعمرها ثمان سنوات وقد كان لنا مع الفنانة الراحلة لور دكاش لقاء ببرنامج ساعات من الزمن الجميل قمنا بتسجيله في ديسمبر عام 2001 فلنستمع معا لهذا اللقاء
الفنانة الكبيرة أستاذة لور دكاش بنرحب بحضرتك في البرنامج أهلا بيكي معانا اهلا وسهلا بيك آه، وكل سنة وحضرتك طيب وانتوا طيبين والعالم العربي كله طيب الفنانة لور دكاش آه، اسمح لنا إن احنا نعيش مع حضرتك ساعات الزمن الجميل اللي حضرتك عشتيها اهلا وسهلا مفهوم حضرتك للزمن الجميل انا بالنسبه لي آه.
كل دقيقه زمن جميل انا طالما ربنا مديني حياه لازم اتمتع بيها وبشكرانه فما اجيش اقول ماضي واقول يا ترى بكره ايه يا ترى انا دقيقه بدقيقه بعيشها الفنان بيتميز برهافة الحس أيوة.
وبالمشاعر المتدفقة آه، الفياضة هل تعتقد الفنانة لوردا كاش أن آه، يعني ابتعادها عن الأم في سن صغيرة جدا وأنها عاشت طفولتها محرومة من آه، حنان الأم بجانبها كان له أثر في آه، يعني تدفق هذه المشاعر وأنها آه، أصبحت بهذه العظمة في مجال الفن عايز اقول لسيادتك لما حضرتك بتقري روايات كتيرة وحاجات كتيرة ومصائب الدنيا وويلات الدنيا بتحسي انه انت ما اتظلمتيش يعني في غيرك اكتر منك اتظلم فزي ما تقولي آه، مسمار بيشيل مسمار
الحقيقة أنا آه، يعني أنا معجبة جدا بروح التفاؤل وإن ال- الفنانة لوردا كاش بتبص من الجزء المليء بالكون آه، طبعا.
وليس من الجزء الفارغ ما هي دي آه.
الحياة والا انا وحيده في بيتي انا عايشه في بيتي الوحيد يعني لو كنت هحط بقى الملل والاكتئاب والزعل وانا عيانه ورجلي بتوجعني لا بنزل اخد عصايه وانزل اروح النادي امشي شويه اطلع شوية. مش لازم آه، شق التشاؤم آه. يعني الإنسان يستمتع بكل ما أعطاه الله وحبابه من أي لازم.
شيء ولا يتوقف عند آه، عندما ينقصه لا من نواقص لا ال- الحياة يعني انا آه.
آه، قعدت فتره كبيره م- معتزله عن الفن أيوة.
آه الاذاعه ضايقتني ما بتحضريش حاجاتي ما لكن كنت بسافر بره تونس وباريس اخر حفله عملتها بتونس اخيرا آه كان تكريم ليا آه، عاملين مهرجان البل... البلديه هناك اخذوني من هنا لتونس عش... انا واحده اغني يعني دي كانت برضو آه.
آه نوع من ال... من التكريم الاحترام وال- والتكريم الفنانة لوردا كاش اسمح لنا ان احنا نستمع مع حضرتك دلوقتي ون... ونسمع السادة المستمعين آه، اول لحن آه، لحنته الفنانة لوردا كاش وهو طلوع الفجر طلوع الفجر.
واحنا بنشكر حضرتك على اهدائنا هذا آه، انا اللحن دورت لك للبرنامج.
عليه لما دخت لما لقيته مسجل عندي على وسط سكاسيت يعني نستمع آه.
اليه مع بعض آه.
هو الفجر قد طلع هو الفجر قد طلع ناحيا آية الليل نبه العين والسمع للجمال للجلال للخيال للجمال للجلال للخيال للخيال أذن الصبح داء أذن الصبح داعيا أيها الصبح قوم وهان
الفنانة لوردا كاش اللحن الجميل اللي حضرتك لحنتيه وانت ما زلتي طفلة آه، لم يتجاوز عمرها 8 سنوات أيوة.
لحن ج- جميل جدا زي ما سمعنا كلنا مع السادة المستمعين وكان في آه، شيء آه، جميل انا لاحظته في اللحن ان في مؤثرات موسيقية أيوة.
آه، يعني صوت صياح الديك أيوة.
وصوت العصافير وهي أيوة.
بتزقزق و- أيوة.
آه، الامكانيات دي كانت موجودة وقت أصله تسجيل هذه الاغنية والدي كان بسيط لكن آه.
صوتي خلق منه عبقرية آه.
فبقى يحب هو كل شيء يدخل له حاجات كده فلما جيت اسجل طلوع الفجر عندي شركة بيضافون في بيروت كان عبد الوهاب معانا مم.
كان هو شريك في شركة بيضافون آه.
وكان موجود في التسجيل آه.
فوالدي جاب انت عارفة في كتير ناس بيقلدوا آه، بقلدوا الطيور بقلدوا فوالدي اختار واحد يقلد الطيور والعصافير والاذان و... و... وكنيسه ال- جرس الكنيسه فانا بقول ها هو الفجر قد طلع تسمعي آه.
ط- صياح بيك او آه، بعدين آه، اذن الصبح تسمع الاذان يعني ح- قطع تصويريه آه.
جميله جدا يعني آه.
ف...
يعني دي كانت اداء آه، مؤدي أيوة.
مع حضرتك في الاستوديو أيوة.
شخص واحد بس شخص واحد بيعمل بيقلد- اصوات بيقلد، العصافير أيوة.
والديك أيوة، أيوة.
والاذان والجرس الكنائس آه، وال- برضه آه.
كان نابغه الولد ده آه.
انا ما كنتش مش عارفه اسمه لا بالظبط.
يعني انا برضو بن- بن- بنشرح للساده المستمعين ازاي الفن كان الفنان بيحاول ان هو يؤديه ب- باي تصور آه.
وباي امكانيات والدي كان كانت بسيطه دلوقتي احنا جبار.
عندنا شرايط في الاستديوهات آه.
وفي عندنا آه، يعني اجهزه وتقنيات حديثه جدا عشان احنا مظبوط، نحط الحاجات دي مظبوط.
معانا آه، ما انا بقول له آه.
و- والدي اصبح عبقري بعد ما يعني سمع صوتي وحب صوتي و...
مع يعني ان والد حضرتك ما كانش له اي علاقه تاجر بالموسيقى وال- بسيط بالغناء تاجر يعني. آه.
بسيط خياط آه.
تاجر بسيط انا بقول لك من اول ما اكتشف صوتي ربنا انزل له الوحي آه.
بقى راجل بيكتب وبيعمل شعر كاتب لي كل اغنيه تقريبا وازاي جت فكره ان حضرتك وانت عندك 8 سنوات فقط انك تمسكي العود وتلحني ما هو الفضل لوالدي لانه آه.
لما سمعني انا بغني مع ام كلثوم في السبع سنين قالت ختمت بلحظك الفتاكي استنى لما خلصت ال- الاغنيه دي انا وحاطه بق فمي بالبق بالبق بالبق ده الفونوغراف الكبير فقال لي يا بنتي صوتك جميل جدا وجاب لي استاذ عود علمني عود وبعدين جاب لي استاذ موسيقى علمني موسيقى كتابه النوطه يعني ال- اللي هي السولفيج و- وراح للشاعر الكبير آه، بطرس معوض قال له عايز قصايد يعني ابتديت بالخفيف وبعدين ابتد- ابتديت آه، يعني وصلت الى التقيل يعني ابتديت في الاول يعمل لي والدي كلمات على يا عزيز عيني بدي اروح بلدي يا عزيز عيني وداير كل الليالي قال لي يا بابا ده بسيط لحني يا عزيز عيني بدي اروح بلدي يا عزيز عيني وداير كل الليالي هو عمل لي كلمات لبناني مطابقة على لحن شيخ عبد الدرويش فقال لي بسيط اهو لما جاب لي القصيدة بقى من الشاعر بطرس مقود كنت انا اتعلمت العود وتعلمت السولفيج وابتديت ابقى يعني آه، ناضجه يعني بتدرب عود وبكتب نوتة آه، يعني انا كتبت توشيح بعد درس درس شهرين بالموسيقى يعني استغربوا الاساتذه اغتربوا يعني قالوا ازاي بقى البنت دي نبغه حضرتك ايضا عشتي في زمن جميل زمن كان فيه شعراء آه، عظماء وكان فيه ال- الفن مزدهر وكانت فيه اشياء كثيره جدا مزدهره آه، في حياتنا وحضرتك تعاونتي مع كتير من آه، هؤلاء ال- الشعراء والفنانين كانت اغلب ال- الاعمال حضرتك اللي لحنتيها ايوه اغلبها آه.
ده تقريبا لكن من تقريبا ألحان كلها حضرتك، تقريباً.
آه.
انا بقى لما لما ط- طلعت طلوع الفجر دي لبطرس مقوت ونجحت طبعا خلتني اني انا اتثقف ثقافه غ- عميقه يعني عميقه جدا في الشعر بقيت اقرا القران بقيت اسمع ال- ال- القران اسمع الشعراء الكبار اقرا لهم اول حاجه قريتها هي للمنطلوطي تحت ظلال الزيتفون أيوة.
وانت انا عندي صغيره لسه. حبيت الشعر يعني طلوع الفجر خلتني طبعا ح- انا غنيت شعر بقى لازم اكون واثقه من هذا آه.
وافهم معناته ومش ممكن اغني غير ما اخد ال- الشاعر اخليه يشكل لي الاغنيه بالظبط هي ايه حضرتك يعني غنيتي ل- للشاعر الكبير علي محمود طه اه ده بعدين ومحمود كله حسن بعدين إسماعيل انا في وآه.
لبنان كان في شعراء كمان آه.
فوزي المعلوف و- و- وإيليا قلت له برضو آه، ألمها أهدت إليها المقلتين والظبا أهدت إليها العنقة فهما في الحسن أحلى حليتين للعذارى جل من قد خلق الله غنيت له كلمات جميلة اه ل- لبشارة الخوري آه.
وغنيت برضو لشعراء عندنا في لبنان فوزي المعلوف واذا كان فولكلور بقى غنيت آه، ل- لف- شعراء حلوين قوي فولكلور ومسجله منهم عندكم كتير قوي يعني حبيت الشعر وحبيت الثقافه وثقفت بنفسي بقيت اجيب الدواوين وال- والشع- والشعر والقواميس وادرس لغايه دلوقتي انا بدرس لغات انا ما رحتش مدرسه اه لأن والدي كان عايز فن عايز غنى عايز فلوس آه.
فأنا ثقفت نفسي بنفسي لغاية دلوقتي بتثقف يعني أنا ما- كل دقيقة تفوت من عمري ما, ب- ما بحسش فيها والله احنا نحيي حضرتك على هذه يعني ما الروح عندك- طالما ان هناك آه، يعني ان احنا عايشين في هذه الحياه يجب ان احنا آه.
نستزيد من ما العلم طبعاً، ومن لما- لما الثقافه ربنا ولا بي- نتوقف ابدا عند اي مرحله لما ربنا بيدينا حياة لازم آه.
نت- نتمتع بيها ب... بفضله أيوة.
يعني هو مديني قوة تجيب إرادة لي اللغات اه انا أنت- درست كذا لغه آه.
لوحدي عندي القواميس موجوده اقعد اترجم من الطلياني الى الفرنساوي من الفرنساوي الى العربي وبعدين معلم يعني حتى بدون جبت الكتب معلم، دي بدون وال- معلم والأشرطة ولا- و- البرونسياسيون بتاعتي عارفين بقى انه مكتوب التشكيل بتاعه وانا ملمه بهذا بعدين يعني حضرتك انت عارفه آه، حتى لما بترجم للعربي باخد اللغه ال ال ال كل كلمه بالعربي لازم اكتبها آه.
يعني الك- الكلمه العربيه لها أيوة.
مرادف كتيره أيوة.
انا لازم أحف- احفظ كل دول المرادفات بتاعت آه.
الكلمه والمعنى كلها نفسه.
لازم احفظهم حضرتك بتكلميني كلمه مثلا منزل بيت دار كده لازم اعرف ما هي الكلمه ميزون آه، دار منزل آه، آه، يعني اقامه يعني م- لازم اعرف كل دول م- مزاج عندي الدراسه والبيت وال- والطبيخ والفن والناس والنادي كان عندك وقت تقفي في المطبخ أنا بموت وتطبخي في المطبخ.
وتعملي أنا بموت.
الاكلات بحب المطبخ قوي احب اتمتع بكل شيء ربنا اداهولي اه بتطبخي بقى اكل لبناني ولا لبناني اكل مصري مصري تونسي عراقي اي اكل تعجبني في اي بلد ازورها لازم اقلدها آه.
بس ما بحطش التوابل آه.
هي الفلفل الاسود والحاجات دي يعني احب الحاجات الصوتي الاكل الصحي اللي اه اللي بيسموه، انا لا آه، ما اللي هو- ما احبش حاجه تدخل في زوري بهارات وحاجات من دي يعني الفنانة لوردا كاش حضرتك عشتي في زمن في كتير من الفنانين العظماء طبعاً، في تاريخ طبعاً، الفن طبعاً.
في العالم العربي كله طبعاً.
وكان ليكي آه، علاقات صداقة ومودة مع آه، الفنان محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وأم كلثوم اولا ام آه.
كلثوم آه، كانت جايه تحيي حفلات في لبنان في 31 كان ال- اللي هو اتفق معاها على احد الحفلات اسمه احمد الشاك كان عنده كازينو في بيروت اسمه آه، كوكب الشرق كان صديق ابويا كان بعد ما انا بغني بقى أي صديق كل الناس بقى صديق لكل الناس اللي عنده مسرح اللي عنده نادي اللي- فاحمد الشاك قال لي ام كلثوم جايه للبنان هتستقبليها آه وكانت صباح معايا كنا انا وصباح بنستقبل على الباخره ام كلثوم بعدين قال لي شوفي يا لور انت هتكوني ملازمه لام كلثوم طول مده مده اقامتها في لبنان طول من عينيا انا يشرفني فانا كنت طبعا آه، فرحانه اني انا مع ام كلثوم بطلع معاها الجبل اطلع معاها انا كانت علاقتي معاها حلوه قوي لما جيت مصر انا استقبلتني في بيتها وعزمتني عندها وكنت بقابلها باستمرار في استوديو آه، عندي المونتاج بتعمل لي مونتاج لاغانيها آه، دايما اجي اسلم عليها ويعني كنا صداقه آه، استمع إلى إحدى آه، أغنيات الفنانة كوكب شق أم كلثوم الأغنية حضرتك تتذكريها وبتسترجعي معها ساعات زمن جميل لما انا جيت مصر بعد ما كنت مقابله ام كلثوم في لبنان كانت هي في مسرح رمسيس آه.
بتغني يا غائبا عن عيوني وحاضرا في خيالي اظن يا احمد رامي الافضل فطبعا كانت الدموع بتنساب من عيني كان بيحضر الحفله عبد الوهاب ومدام بيضه وكذا فقالوا لي مين اعلى صوت عبد الوهاب ولا ام كلثوم قلت له لا الفن عبد الوهاب والصوت ام كلثوم يعني آه، رد دبلوماسي جدا آه. ف يعني عايزه اقول سيادتك الفنان الاصيل بيحترم كل الناس سواء كبير سواء صغير في رأيك نستمع إلى أغنية آه، يا غايبا عن آه، عيوني، يا ريت.
غلاك الدنيا وابكي أنا الفنانة لوردا كاش آه، نعود مرة أخرى إلى ذكرياتك الجميلة مع آه، الفنانين وذكرياتك مع الفنان محمد عبد الوهاب ايوه انا حتى بالمناسبه دي لما حصل شويه اختلاف من والدي ووالدتي وسافرت امريكا لما سمعت صوتي سمعت طلوع الفجر وسمعت آه، مدام الساعه وبدي روحنا في روحها ان ال- ال- الشعب اللبناني هناك قالوا لها يا ليديا هي اسمها ليديا امي يعني من اصل يوناني كده قالوا لها هاتي بنتك لوردا الكاش هنا هتعملي ملايين فقامت هي كتبت لوالدي تقول له انا سمعت صوت بنتي وانا عاوزه ارجع للبنان كان عندي 16 سنه انا عايزه اشوف بنتي وكذا فابويا انت عارفه قال لها تعالي جيت قعدت مع والدي شهرين بس ورجعت خدتني عندها انا عايزه اشوف امي بقى مش عايزه اشوف ابويا ف ما فيش شهرين زوجتني يعني اجبرتني على الزواج آه.
فعبد الوهاب في الاثناء دي اجى يزورنا في البيت عند والدتي وطلب انه اشترك معاه في الورده البيضاء فبما انه في خلاف بين والدي ووالدتي ما انا قاصر ما قدرتش البي الطلب لكن احنا على آه، صداقه عميمه بين عبد الوهاب لما كان هنا باجي مصر دايما كل ليله نسهر عند بيت بيضه وبعدين هو كان صديق عميم لانطونا يدي اللي هو استضافني عنده لما جيت من لبنان فكان بيجي على طول يتغدى يقول لي يا لورا انا عاوز اكل كبيبه لبنيه انا عاوز اكل تبوله عاوز اكل آه، بالزاق اللي هو القوقع بحب الحاجات دي كانت تعملهم له وعاوز اكل كبيبه نيه يجي كل يوم حد يتغدى معانا عبد الوهاب لاخر دقيقه عبد الوهاب صديقي حتى لما عملت حلقه تلفزيونيه مع سوير شلبي محمود كامل آه، غنيت آه، قصيده ليله الاحد لص- لصالح جوده بالنص كده في ضرب وزن آه، موسيقي من 17 من 8 انا ما خلقتوش هو اجى كده جزافا كده يعني فبيقول هو ذكريات اللقاء لم تنمي يقظات في مهجتي ودمي غريدات في نظرتي وفمي فبحقي وحق ذا القسم هل تعيدين ليلة الهرم الله فأنا جيت بقى أنا وملحن أنا بكتب نوتة طبعا فقال له لا محمود كامل لور دكاش غنت وزن انا ما عرفتش هو دي قال له ايوه يا استاذ هي 17 من 8 هي اللي ملحناها وكاتبه في الاداء الاداء العملي قال له خليها تكلمني بكره تليفوني كذا قلت الصبح قلت له صباح الخير يا استاذ عبد الوهاب قال ايه يا بنتي ده ايه شقيه ايه عامله ايه انت قلت له ابدا يا استاذ انا بع من وهمك وفنك استع- استوحيت فانا بقول ذكريات اللقاء جت كده معايا تارا لا لاي لاي لا راي تارا را را رام ذكريات اللقاء لم تنامي يقظات في مهجتي ودمي غريدات في نظرتي وفمي فبحقي وحق ذا القسم هل تعيدين ليلة الهرم فلما جيت اكتبها واشوف لقيت فيه نقطة زيادة آه.
وزن بصيت عديتها لقيتهم 17 من زمان فانا لست بعبقريه هذا من عند ربي قال لي لا انت دي عبقريه موهبة وعبقرية.
قال لي انت عبقريه قلت له هذا وسام اعلقه على صدري آه.
كانت الحكومه لسه ما كرمتنيش ما عملتليش اكرام لكن هي بعد كده عملتني معاش استثنائي كرمتني وعملتني مش عارف. بس يعني انا بقول لحضرتك اني انا آه، ظريفه و- واخده الدنيا هزار واخده الدنيا ضحك و- وابدا سيادتك تلاقيني النهارده في البيت كمان شويه انزل اروح على النادي انزل لاصحابي أطل- اكلمهم انتوا قاعدين اجي لكم مش- يعني الحياه البسيطه اللي هي المفروض انك تكون عندك الانسان عشان يعرف يعيش الحقيقة حضرتك دلوقتي بتدينا يعني دروس كبيرة قوي في كيفية أن يعيش الإنسان حياته اه آه، اه وأن آه، يستفيد ويتعلم ويستمتع ايوه بكل ما فيها وبكل من فيها أيضا.
ايوه ايوه ايوه ايوه آه، لو أردنا نحن نستمتع بلمحات من أيوة.
أيوة. فن آه، الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب واحنا أيوة.
بنتكلم عنه دلوقتي تحب نستمع منه اه طبعا انا استمع لعبد الوهاب بال... بالقمه اللي هي الكليوباترا
كيلوباترا
صعوبتها أي حلم من لياليك الحسان كيلوباترا أي حلم من ليك الحسان طاف بالموج فدان وتجلى الشاطئان وهفى كل فؤاد وشدى كل لسان وهفى كل فؤاد وشدى كل لسان هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان بعثت بعثت في دورة مستلهم من كل فن في مرح المجداف يختال بحوراء تغني بعثت بعثت في ذورك مستلها من كل فن مرح المجداف يختال بحوراء تغني بعثت بعثت في زورك بعثت بعثت في زورك مستلهب من كل فن مرح المجداف يختال بحوراء تغني يا حبيبي هذه ليلة حبي يا حبيبي هذه ليلة حب يا حبيبي هذه ليلة حب آه يا حبيبي هذه ليلة حب آه آه آه لو شاركتني أفراح قلبي الفنانة الكبيرة الأستاذة لوردا كاش آه، واحنا بنتكلم عن آه، ساعات آه، من الزمن الجميل في حياة حضرتك وبعد ما استمعنا إلى آه، لحن آه، موسيقار الأجيال آه، محمد عبد الوهاب ما نقدرش ننسى آه، فريد الأطرش طبعاً.
وأسمهان طبعاً.
آه، يعني الأصوات العظيمة وال- طبعاً، طبعاً.
وال آه، أسهموا وأثروا الحياة طبعاً.
الفنية آه، بأعمالهم العظيمة كانت بدايتك معهم إزاي؟
آه، طبعا لما جيت انا في سنه 39 لما فر... للتسجيل انا ما كنتش على معرفه من آه، بفريد ولا باسمهان انما عارفه انهم هم من جبل الدروز من لبنان وكذا ما ما ما كانش عندي علاقه بهم انما فوجئت لما انا وصلت الى مصر كان عندي لحن اغاني لفريد غصن من ضمن الاغاني اللي جاي اسجلهم آه، فريد غصن قال لي لا انا اسف يا لور اللحن ده اخدته اسمهان قلت له مين اسمهان قال لي اسمهان ده جو- آه، الدكتور بيضة هو اللي عايز انه تغني هذا اللحن كان لحن إيه؟
انا مش فاكره انت عارفه بقى انه مش مش حاجه يعني إيه، مش حاجه فلته يعني غ- لحن من الالحان اللي موجوده في ال- في السوق يعني فانا لح- يعني كشرت كده عملت كده قال لي ليه زعلانه انت ملحنه وبتلحني وانت عندك 8 سنين وعندك الحان وعندك كذا هعديلك الكلام ووريني هتلحنيه ازاي امنتي بالله نور جمالك ايه من الله انا مؤمنه جدا وبحب الاديان كلها وب... وب... وبعترف بكل شيء في العالم ربنا خلقه فقلت له طيب حلو الكلام يا فريد مين عامله قال لي محمد مصطفى برضه شاعر مش معروف يعني اخذت الكلام كده قلت امنت بالله تا ترى لا لا لا لا امنت بالله امنت بالله نور جمالك آية آية من الله أمنت بالله
امنت بالله امنت بالله نور جمالك آية آية من الله امنت بالله
آمنت بالله آمنت بالله نور جمالك آية آية من الله آمنت بالله
نور زمانك نور عجيب يبكي في القلب اللهيب نور زمانك نور عجيب يبكي في القلب اللهيب يذرف الدمع الطبيب كل من صعده هواه نور جمالك آية آية من الله أمنت بالله
آمنت بالله آمنت بالله نور سمائك آية آية من الله آمنت بالله
الفنانة لوردا كاش آه، بعد آه، أغنية أمنت بالله واللي هي آه، برغم أنها كانت آه، جت مصادفة أيوة.
بعد آه، ما لقيتي نفسك خسرتي أغنية كان آه، عملها آه، لك آه، آه.
فريد آه، الغصن مظبوط كده.
آه، ما زعلتيش من الفنانة أسمهان وقلت دي خدت الأغنية اللي كنت عايزاها ولا كانت أغنية أمنت بالله تعويض ليكي بالعكس آه، انا قلت ده سبحان الله ربنا بي- بيجبر بالخواطر بيجبر بخاطري انه خلالي الاغنيه دي ت- تاخد يعني شهره عالميه بالعكس انا كنت سعيده وقلت الفضل لاسمهان في هذا احنا بنقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير آه، لكم طبعا اه واتصلت بعد كده لا، لما- العلاقات بعد كده.
بينك وبين فنانة أسمهان ولا ما كانش في لما- أي صداقة؟
لا لا لا لما انا بعدين يعني قعدت مده بعد التسجيلات آه، عملنا علاقه آه، وعزمتني عندها على الغداء وتعرفت عليها كويس وبقينا اصحاب يعني بالعكس لما هي توفت انا كنت في حلب صدقيني انا كان حزني شديد عليها لانه لا لا تعوض اسمها برضه يعني لم آه، تتدخل الغيرة والمنافسة لا، في لا، الفن لا.
في العلاقة آه، الإنسانية بين حضرتك وبين فنانة صديقة وزميلة في صديقة مجال العزيزة آه.
الإنسان اللي يحتوي على قلب كبير لا يمكن أن يكون آه، يعني يقدر يحط ضغينة في قلبه بالعكس من لا.
الأعمال العظيمة للفنانة أسمهان اللي نحب نسترجع بيها آه، ذكريات وساعات من زمن جميل أغنية إيه؟
آه، شوفي أنا كل أغاني أسمهان بتح- بتهز مشاعري لكن آه، في كمان قصيدة بتقول سقينيها بأبي أنت وأمي آه، طبعا عظيمة يعني نعيش هذه اللحظات مع صوت أسمهان بكل سرور.
وهذه القصيدة بكل سرور
الفنانة لوردا كاش ونحن نسترجع آه، هذه الساعات من الزمن الجميل آه، الذي آه، عشتيه آه، وما زلت تعيشيه لان حضرتك بتعتبري ان كل آه، لحظات حياتك زمن طبعاً، جميل طبعاً.
وساعات جميله لاحظت ان علاقات حضرتك بتتميز بالود وبالمحبه وبالصله وبالتعاطف وبرغم ان دايما ال- العاملين في مجال واحد بيكون في بينهم الغيره والمنافسه واشياء كثيره من المشاعر والعلاقات الانسانيه الا بتهيألي ان الحاجات دي ما كانتش موجوده عند حضرتك كلهم اصحابي كلهم كنت على صله بيهم اللي يعيا اتصل بيه واطلب له الشفاء حتى لما سمعت بالخبر السعيد للكاتب الكبير كاتبنا العظيم نجيب باشا محفوظ آه، اتصلت بالست بتاعته ما بعرفهاش اخذت النمره من وحتى ما كنتيش عندك اي صله بيهم قبل لا كده ولا من- اخذت من الدليل آه.
النمره وكلمت قلت لها سيادتك آه، مدام آه، نجيب باشا محفوظ قالت لي ايوه قلت لها انا لورد كاش آه.
انا بهني سيادتك بهذا ال- الوسام الكبير قالت لي وانا كمان النهارده عندي وسام انك انت كلمتيني انا بحب صوتك قوي الحقيقه احنا من خلال لقائنا آه، مع حضرتك آه، يعني اخذنا دروس كتير قوي يعني أخذنا دروس في كيفية ال- التعامل الحب آه، مع ال- بين الناس وبين بعضها آه، سواء في مجال المهنة أو في مجالات أخرى آه، أخذنا برضو درس في التفاؤل وحب الحياة وإن احنا نبص للأشياء اللي في إيدينا مش الأشياء اللي بتنقصنا آه، أخذنا آه، دروس إن احنا المحن اللي بتصادفنا في حياتنا آه، ما نتوقفش عندها لا.
ونقول احنا حظنا كان آه، ليه لا كده أبدا.
الحقيقة كلها دروس آه، كثيرة ونتمنى ان احنا آه، يعني نقدر آه، نكون بهذه الروح الجميلة وبهذه الروح الطيبة اللي عشناها مع حضرتك في ساعات من آه، الزمن الجميل فنانة لوردا كاش احنا بنشكرك جدا على هذا اللقاء وعلى هذا الوقت الذي منحتيه آه، للبرنامج العام وكل سنة وحضرتك ده انا طيبة.
اللي بشكر سيادتك آه.
أنا بشكرك على هذه الفرصة السعيدة اللي أتاحت لي بأن أقول للشعب الع- العربي كله كل سنة هو طيب